أخواتنا اللي في الجامعات يعرضوا المشكلة الأخوات اللي عايزة تثبت أختها بكلمات يعني نتلقى اتصالاتهم علشان نعرض هذه القضية أنا يمكن هبتدي من من حديث دايما لما أتوقف عنده كثيرا ما أجد نفسي حائر في شدة العقوبة اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو الشيخ في التوبيخ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال على ما جلدتموني على ما جلدتموني قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر الراجل كتب عليه هذا العذاب الشديد في القبر انه يضرب مئة جلدة فضرب جلدة جلدة لغاية في اخر جلدة لما ضربها امتلئ القبر عليه نارا فلما أفاق من شدة هذا العذاب قال طب أنا عملت إيه في حياتي إيه المشكلة الكبيرة اللي اتعذبت عشانها العذاب المر ده في القبر قالوا له أصل أنت مرة صليت بغير وضوء مرة صليت بغير أن تتطهر ومرة كان قدامك إنسان مظلوم كان قدامك إنسان وقع عليه ظلم بين ولم تنصر فأنا من منطلق هذا الحديث من منطلق هذا الحديث أوجه تلك الرسالة لنصرة هؤلاء المستضعفات التي لا حيلة لهن في ظل هذا الوضع المر فحلقتنا نصرة للمظلوم وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال فيما يروي عن رب العزة جل وعلا أنه سبحانه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أنا أوجه إليك الرسالة يا أختاه وأقول لك إن الله سبحانه وتعالى يبتليك مثل هذا الابتلاء ليختبر صدق إيمانك ليمحصك ليهذبك ليداويك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين ظلموا ولا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى يبتلينا ليعرف الصادق منا من الكاذب وهنا بيبان اللي عايش على يقين واللي عايش على شك اللي واخد الأمور من منطلق الإيمان الراسخ واللي إيمانه ضعيف ومتذبذب لا شك احنا مش محتاجين ان احنا نقرأ هذه الأحداث بس من واقع الحلول العملية الكل يعني رسائل ال SMS اللي وصلنا على القناة بتتكلم عن الموضوع يمكن عشرات الرسائل والكل استحلفكم بالله قولوا لي ماذا أفعل أنا ومثلي من المنتقبات طالبات الجامعات أعمل إيه فتاة تحب أن تلبس النقاب لكنها تؤجل هذا إلى أن تنتهي من الدراسة لأنها مش عارفة تعمل إيه في ظل هذا ال- الكبت في ظل هذا القهر في ظل هذه الأمور التي فيها منع للحريات لأنه لبس الإنسان ده سواء هو يريد أن يلبس كذا أو كذا من الأمور أظن مسألة من حيث العقل مش من حيث الشرع تندرج تحت مسألة الحرية الشخصية وإلا أنا عايز أسأل سؤال عقلاني تماما هو إيه الحد يعني إيه اللبس اللي نقول عليه إن هو ده اللبس الجائز للكل بحيث إن اللي ما يعملوش يبقى يا إما عنده غلو أو العكس عنده تفريط شديد بحيث لا ده يبقى موجود ولا ده موجود يعني لو قلنا إن النقاب ده بكلام الناس ان ده نوع من الغلو ان ده نوع من التشدد طيب في الناحية التانية لبس المينيجيب والميكروجيب ولبس الباديهات والاسترتشات ولبس ال- اللي ما بيبقاش اسمه لبس ده يتقال عليه ايه ما هو لازم يبقى فيه توازن بحيث ان احنا نقول اللي هتلبس كذا هي دي انسانة هي دي المقبولة اجتماعيا ما هو المسألة لازم تتاخد من ها هنا ومن ها هنا ما ينفعش ان يبقى الكلام عشان كده الناس بتحس ان في ان في نوع من الظلم انا ليه انا اللي يجنى عليا وما يجناش على الكاسية العارية ليه دي ما نقولهاش انت لو نزلت الشارع لابسه اللبس ده او انت لو دخلت الحرم الجامعي باللبس ده ستمنعي من دخول الامتحانات وهتمنعي من دخول الكذا وهتمنعي من كذا ما هي المسألة لازم تمشي على البعدين ده لو احنا م- شفنا المسألة من الناحية من الناحية العقلانية المحضة ولا دخلنا دلوقتي الفقهاء قالوا ايه ولا المسألة فيها خلاف سائغ ما بين العلماء ما بين الوجوب وما بين الاستحباب فما ينفعش انه حد انا اريد ان انا على ادنى الاقوال انا اريد ان انا اتستر واتشبه بامهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعايز اتستر وانا شايفه انه مستحب ما ينفعش ان انا لما ابقى عايز اتنفل عايز اعمل شيء اؤجر عليه ان انا امنع من ذلك ليه؟ طيب انا امنع من ذلك ليه امنع من ذلك لانه ممكن الكلام ده يحصل آه، انه مش عارف حد يتستر حوله وكذا قلنا في حلول عملية خلاص واحدة تيجي تشوف وش البنت وانتهت القضية ولا اشكال اصل هيحصل كذا اصل هم هيغشوا اعملوا لو هي الانسانه دي اللي حتت... اللي هتتزيا بغير بغير ما ينبغي ان تكون عليه يبقى دي هتقع في كبائر شديده جدا من غش وخداع و و و دي صفات المنافقات مش صفات العفيفات اذا القضيه لما ندرسها بالعقل العقل بيقول انه الموضوع ما ينفعش انه يبقى ضد الحريات لو شفناها من قبل الشرع الشرع بيقول ان الم- ان المنتقبه دي اما على قول بعض العلماء وده كلام موجود في مطولات كتب الفقه ومحدش يقدر ينكره من كلام الائمه من كلام الامام احمد ومن مذهب الحنابله وممن ذهب مذهبهم ومن كلام العلماء ونجيب كلام الامام الغزالي في آه، إحياء علوم الدين ويقول ما زالت النساء متسترات ل- آه، غير كاشفات لوجوههم ما زالت يعني بيحكي ان ده اللي من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى عهد الامام الغزالي اللي متوفى سنة 505 من الهجرة بيقول ما زالت النساء متسترات غير كاشفات للوجوه وما زال الرجال كذلك ان المسألة دي محدش ينكرها ان كانت موجودة وبيسجل ده في احياء علوم الدين يعني المسألة موجودة والعلماء ذكروها والإمام النووي وغيرهم من الأئمة الذين ذكروا إجماعات العلماء على أن أمهات المؤمنين كن جميعا منتقبات وذكروا كذلك أن المنتقبات هؤلاء أنه نساء السلف كن كذلك الإجماع اللي بيقولوا عليه الإجماع العملي أنه نساء الصحابة كان فيهن كذلك وكذلك الشأن في نساء التابعيات ومن بعدهن أن ده إجماع عملي موجود وأجمعوا على مشروعية النقاب مشروعيته سواء أنت هتقول بالاستحباب سواء هتقول بالوجوب فالمسألة احنا لازم إذا نظرنا إليها من ناحية العقل آدي العقل بيقول إيه ومن ناحية الشرع الشرع بيقول إيه ناخد هذا الاتصال الدكتورة لبنى هي منتقبة وأظنها أيضا ستسرد علينا واقع آخر فأهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أهلا وسهلا بحضرتك أنا من حضرتك أنا عضو هيئة تدريس في جامعة عين شمس ومنتقبة نعم وجالنا القرار اللي هو يتجي القرار إن هو إيه حفاظا على الأمن والاستقرار وهو في الأصل حرب على النقاب سبحان الله يعني حرب شرسة وإن شاء الله ربنا هيثبت البنات وهيثبتنا القرار نازل بمنهم البنات من ابتداء طول فترة الامتحان مع إن المفروض إنك تحط يعني تكشف وشهم وبعدين ليه يقعدوا ثلاث ساعات آه، كشفات وجههم من غير سبب وبمنعهم من التدريس والكلام ده حرب في كل حتة يعني دار علوم دار علوم يا شيخ نعم دار علوم العميد قال لهم انا وراكم لما تقلعوه دار علوم لما البنات القضيه اللي اتكتبت اللي هي بتاعت الج- المدينه الجامعيه راح قالوا له احنا كسبنا القضيه وكده اهو قال لهم بالله واشربوا ميته لا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا حول ولا- دار علوم حضرتك نعم آه فانا لله وانا اليه راجعون اللي بت- هو متحجبه وتقلع الحجاب مفيش اي مشكله المتعافيات مفيش اي مشكله فهي حرب لا لشيء الا على النقاب فقط حضرتك هو القرار طال أعضاء هيئة التدريس برضو ولا اه اه اه طلع بمنعنا من التدريس يعني نرفع النقاب في المحاضرات يا اما يشال اسمنا من التدريس ونقول نشيل اسمنا من التدريس مفيش حد هيشتري آه، دنيته باخرته وربنا عز وجل هينصرنا احنا رافعين قضايا وربنا عز وجل عز وجل ان شاء الله هينصرنا إن شاء الله الله المستعان جزاك الله انا خير ب- بس بدعي كل اخت وكل ام انهم يرحموا بناتهم لان يا شيخ الامهات للاسف بيضغطوا جامد على البنات فهم صغيرين وفي- ودي فتنه شديده فانا ارجو حضرتك توجه كلمه للاباء والامهات عشان البنات تثبت لانها فتنه نعم وان ربنا عز وجل هيميز الخبيث من الطيب نعم.
وكل انسان في قلبه مرض ربنا عز وجل هيصرف واحنا اذا كنا لازم كلنا نثق ان ربنا عز وجل هينصرنا باذن الله حتى لو دي حرمنا الامتحان هيعودنا بخير منه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا على هذه الكلمات جزاك الله خيرا هو احنا بنتعامل مع هذه الامور بمنحى ايماني اصلي انا ما بتعاملش مع البشر انا بتعامل مع رب البشر انا قلبي مش متعلق بالناس انا قلبي متعلق برب الناس آه الله امرنا بذلك اذا لن يضيعنا أنا يقيني في الله سبحانه وتعالى أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي وإن اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي ربي هو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده فربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى قادر على تحويل مجريات الأمور هذه كلها وده يقيننا في الله وده حسن ظننا في الله احنا هنتعامل مع المواقف دي باليقين بحسن الظن بالصبر بالثبات مش هنتعامل بانه بغض ولا باستخدام اي اساليب غير صحيحه لا لا لا لا. غضبي وحزني وبثي اشكوه الى ربي انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون أنا هتعامل بالمنطلقات الإيمانية دي أتثبت بها في أوقات المحن أصل أنا فاهم عن ربنا أنا بوجه رسالتي لكل أخت ولكل أم والناس جميعا في هذا المشكل أتوجه لهم وأقول لهم هنتعامل مع مين أول حد لازم أفكر فيه هو راضي ولا ساخط كان سلمان الفارسي يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ك- ثلاث فمما كان يقول أبكاني ثلاث إنه ناس كتيرة أوي عايشة تضحك بملء فيها ولا تدري أمسخط ربه أم مرضيه هو ده أنا إيه اللي يرضيه عني واعملوا أهم شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس أنا بقول للأخت هترضي مين الأهم إن ربنا يبقى راضي عنك وإنك ربما تتركي أشياء لله وإنت على ثقة بأن ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتسبين من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أنا بتعامل من المنطلق ده من اليقين ده من الإيمان ده أنا ما لبستش نقاب علشان أبقى متطرفة ولا لبست نقاب عشان أبقى متشددة ولا لبست نقاب علشان أبقى ضد المجتمع أنا ما عملتش كده أنا لبست نقاب عشان سمعت وعرفت إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر فعشان أبقى أكثر حياء إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء حياء المرأة اللي بتستر وجهها علشان عارفة إن ده يحب ربها اللي بتتستر عشان عارفة ان ربنا ستير يحب ان تكون متسترة انا لبست ده عشان سمعت وعرفت ان امهات المؤمنين كنا كذلك ومن تشبه بقوم فهو منهم عشان ابقى قريبة منهم عشان ابقى رفيقة لهم في الجنة ما فكرتش في اي شيء اخر هو ده احنا لازم نراجع نيتنا يا جماعة ونحتسب علشان هو ده مخرجنا من هذه الفتنة الأخت ندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
أيوة يا شيخ أنا أنا ندى سنة أولى آه، كلية ألسن منتقبة نعم طبعا احنا في الجامعة كلنا البنات المنتقبات يعني ف- فحيرة احنا مش عارفين نعمل ايه كمان جزء من المنتقبات قالوا خلاص لو منعونا هيقعدوا من يعني يعني اهاليهم وافقوا كده لكن احنا المشكلة ان احنا اهالينا مش موافقة مش موافقة ان هم يقعدونا وانا مش عارفة اعمل ايه كمان عمالين يقولوا ن- نلبس الكمامة والموضوع دوت بس مش حاسه ان انا برضو لما البس الكمامه كده ابقى انا نصرت ديني ومش عارفه ايه كمان هما مش هيسيبونا مش هيسيبونا ان احنا نلبس الكمامه برضو هي هما هيعرفوا ان احنا منتقبات ويعني ويعني وهيخلونا نقلع طب انا مش عارفه احنا نعمل ايه بالظبط حاضر هقول لك إن شاء الله هقول لك بإذن الله تعالى أنا بس قبل ما نتكلم في الأحكام الفقهية دي وأحكام الضرورة وأحكام الحاجة وهنشوف المسألة دي تدرس إزاي من الناحية الفقهية أنا بس عايز في الأول خالص إن إحنا ناخد المأخذ الإيماني ده ونشوف وسائل الثبات عادة في ظل الفتن دي إيه المطلوب مني علشان أواجه أي فتنة تقابلني أول حاجة دلتك عليها الاحتساب فكري هو أنت عملت الكلام ده ليه فكري انت محتسبة ايه في ارتدائك للنقاب علشان لو ربنا اطلع على صدق نيتك لو ربنا اطلع على قلبك وجدك مقبلة عليه وجدك لا تريدين إلا رضاه سبحانه وتعالى هيبقى هو ده منطلقك للخروج من هذه الفتنة تاني حاجة من وسائل الثبات في الملمات وفي الفتن عادة شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به فؤادك أنا بقول لكل أخت وأوجه لها رسالة استعصمي بالقرآن استعصيني بالقرآن علشان يديك الطمأنينة دي أنا بسمع الأخوات وهم بيكلموني في المكالمات الهاتفية وبسمع ال- الحاجات اللي بيقولوها والمشاكل اللي بيواجهوها وبشوف قد ايه الاخت بتبقى مرتبكه ومش عارفه وم- وواقعه في حيره شديده انا بقول لك استعصمي استعصمي بذكر الرحمن سبحانه وتعالى في هذه الملمات ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي نفس الوقت القرآن لما تستعصمي به يديكي هذا الرصيد الإيماني اللي تعرفي من خلاله تعرفي تواجهي أي مشكلة قدامك ناخد أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي أم، حضرتك أنا طالبة في كلية آه، تربية برضه عين شمس نعم آه، دلوقتي ال- آم، كنت عاوزة بس أقول يعني بقى كذا نقطة كده نعم آه، اول نقطه ان سبحان الله الموضوع دلوقتي مش مقتصر بس على يعني على امتحانات ترم او على او على امتحان فقط لا غير يعني اتقالت من احدى المسؤولات في في احدى الجامعات بدون ذكر آه، يعني عشان الاخت نفسها ما تضرش يعني نعم.
ان آه، الخطه كلها ان السنه دي النقاب يتمنع من ال- من الامتحانات وبعد كده يتمنع من الاخت تدخل- تدخل المحاضره بالنقاب آه، وبعد كده هلوم جره يعني دي الخطه ده الهدف فالموضوع مش م- مش صغير او مش مجرد بس آه، امنيا ومش امنيا وكلام من ده او الكلام اللي بيتقال نعم.
آه، الموضوع اكبر من كده بكتير نعم.
آه، نقطه ثانيه موضوع ال- الكمام الاخوات بيقولوها ده حل كويس انا جات لي رساله من حوالي 3 ايام على الموبايل من رقم معرفوش آم، ان احنا لقينا حل يا اخوات للموضوع النقابي البسي كمامه وانشره اجري انا مش فاهمه اجر عليه سبحان الله يعني انا هستبدل النقاب بكمامه ازاي يعني أنا مش فاهم يعني الموضوع مش مقتصر على امتحان عشان انا احط ال... يعني اشوف لنفسي انا بس شخصيا حل ما انا لو استسلمت من دلوقتي كل اللي بعدي خلاص الموضوع هيتعم هيتعم لكن انا لو صبرت و- وثبت آم، اكيد هيكون في وضع تاني بعد كده نعم.
آم، نقطة تانية بإذن الله تعالى برضه موضوع ال إن إحنا حاسين إحنا الأخوات إن ال- الموضوع مش واخد حقه دلوقتي يعني الشيوخ بيقولوا طب إحنا هنعمل لكم إيه؟ طب الشيوخ اللي عملوا إيه مثلا في موضوع زي موضوع غزة؟ الشيوخ مش هيروحوا يحاربوا سبحان الله وي- وي- ويذبحوا في اليهود الشيوخ بس سبحان الله مسؤوليته إن هم يعني يحملوا كلمة الحق فلو كل شيخ سبحان الله لو لو الموضوع خد اهميته زي مثلا لما ادينا الهجره اسبوع كامل قاعدين بنتكلم عن الهجره وايام غزه بنعمل ايام مفتوحه من الصبح بالليل نتكلم عن غزه ونعمل ايه وواجباتنا ليه ما بنعملش الموضوع ده دلوقتي هو الموضوع صغير لما اخت من سبحان الله ينزع نقابها و- وكرامتها وعفتها عشان امتحان سبحان الله الامتحانات والله تحت النعل الدراسه وكل حاجه تحت النعل فعلا بس الموضوع كبير جدا يعني الموضوع بيمثل سبحان الله يعني ركن كامل من اركان ديننا ليه احنا حاسين ان هو صغنن ليه حاسين ان هو صغير قوي للدرجه دي ليه مش عاطين اهتمامه وحقه احنا ما بنطلبش الشيوخ ان هم يقولوا يقفوا في وسط الح- في وسط يعني في وجه الحكومه لان هم مش هيعرفوا يعملوا كده بس هم سبحان الله كلمه الحق اللي بيقولوها بيغيروا مسار كل حاجه
نعم.
آه، طيب.
وبرسالة بس أخيرة للأخوات سبحان الله إن إن إحنا نلبس النقاب لله عز وجل آه، ويعني وعاوزين بيه الجنة مش عاوزين بيه حاجة تانية آه، فسبحان الله ده الاختبار الحقيقي لينا الاختبار الحقيقي ما كانش كلام الناس علينا أو ما كانش اعتراض الأهل أو ما كانش كذا لا ده الاختبار فعلا الحقيقي ف- فأنا حزينة إن في بعض الأخوات ابتدوا فعلا يقلعوا نقابهم ويرفعوا نقابهم في الامتحانات الموضوع ده حصل فعلا في ال- في الكلية بتاعتنا آه، فحزينة جدا من كده يعني فبكل بقول لكل أخت سبحان الله اثبتي و- واصبري و... وسبحان الله فعلا نفس الكلمة حضرتك قلتها الله أمر بهذا إذا ما ضيعنا إن كان غلط يعني سيدنا عشر لسيدنا, لسيدنا إبراهيم يعني والله المستعان جزاكم الله خير جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ام احمد السلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا ابني اتفضلي يا ام ربنا يبارك لك يا رب ربنا يحفظك أنا بقول لحضرتك يعني هم أصلا مش لاقيين حاجة أنا عامة يا ابني أنا لسه جاية من الحج أنا مش منقبة ربنا يحفظك يا امي
دلوقتي هم اصلا مش عارفين يتكلموا في ايه هم مالهم ومال النقاب هو احنا دلوقتي لو اي واحده غير دين الاسلام لابسه النقاب ده معلش اديني بس فرصه اتكلم اتفضلي لو اي واحده لابسه النقاب من غير دين الاسلام هل هم كانت الدنيا قامت كده وما قعدتش كان لو لو واحده من غير دين الاسلام ولابسه النقاب كانوا زم... كان زمان دلوقتي امريكا بتحاربنا والله انا بكلمك بكل امانه نعم.
هم مش لاقيين حاجه ما تسيبوا ما تتفرجوا على البنات طب ما ت- يا يا يا يا استاذ الجامعه يا استاذ الجامعه يا اللي هتيجي وربنا هيسالك انت قلعت البنت النقاب ليه قول لهم دلوقتي انا قلعت النقاب البنت دي ليه؟ البنت المحتشمه اللي لابسه اللي بتمنع إن- إن- اللي بتمنع ال- ال- الفحشاء وبتمنع الزنا وبت... هل دي هنو... هن... هنشبهها حضرتك باللي لابسه منطلون الله يسهل لهم احنا ما بنقولش حاجه وربنا يهديهم بس احنا هنشبه دي طب انت شوف حط واحده متبرجه وحط واحده متدينه ولابسه النقاب ولابسه احتشام وحط دي وحط دي لما يجي ربنا يسالك سبحانه وتعالى انهي اصلح للنظر دي ولا دي ما هو احنا يا يا ابني هو ربنا مش غضبان علينا من شيء شويه عشان احنا مش لاقيين نعمل ايه احنا بندور على ايه على النق- نقاب ايه اللي هم هم يكرهوا ان المراه تبقى كويسه ومحتشمه يكرهوا ان المراه تبقى متدينه وست كويسه تعرف ربها في دينها وفي لبسها مالكم ومال النقاب بصوا لحاجات تانية بصوا للناس الجعانة بصوا للناس اللي معهاش بصوا للناس اللي مش لاقيين ياكلوا بصوا لشبكم النقاب سيبكم النقاب مالكوش دعوه بيه سيبوا المدرسين والناس الصالحين بيمسكوا طالبات مدرسين الجامعة يقولوا لهم مش عارف ايه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يهدينا ربنا يحفظك.
بجد والله ندعي نقول يا رب يا رب خرجنا من الدنيا دي على خير ربنا السلام يحفظك.
عليكم ورحمة وعليكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يعني نبض الناس وده كلام العامة أكيد الإحساس ده الإحساس صعب على أي حد إنه يحس إنه ليه ليه يظلم علشان خاطر هو يريد يريد رب العالمين لا يريد شيء آخر لا مشاكل ولا تيارات فكرية ولا أي حاجة من الكلام ده كله أنا بس عايز شيء واحد أنا بفكر في طريق واحد سكتي مش رايحة لأي حاجة أنا ماليش في أي شيء من الأمور اللي انتوا بتهتموا بيها أنا بفكر في شيء واحد أنا بفكر في الجنة أنا بفكر إن أنا أبقى أقرب لله سبحانه وتعالى ليه أمنع ليه يمارس عليا الضغوط دي هو ده ليس لشيء آخر عشان كده أنا بقول تاني أنا بوجه رسالتي للأخوات ووصل رسالتي لكل الناس في مثل هذه الفتن ليس لنا إلا الله ليس لها من دون الله كاشفة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه هو ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا اللي سمى نفسه النصير ينصر عباده ينصر عباده ولا يخذلهم يقين في قلوب كل المؤمنين مهما كانت الصعوبات إن ربنا هو النصير آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمحت أنا كنت يعني أنا منتقبة أنا في أولى ثانوي عندي 14 سنة ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله آه، أنا كنت يعني في الم- يعني يعني موضوع إن إحنا مثلا نسيب الدراسة والموضوع ده يعني أنا ليا يعني أصحابي أصحابي يعني بس هم مخلصين كليات هم منتقبات يقعدوا يقولوا لي سيبي المدرسة وسيبي الدراسة وكده يعني هو الموقف مش فاهم مش فاهم حاجة بس أنا يعني يعني سيبي المدرسة ده موقف صعب وطبعا أهلي مش موافقين ويعني ف- أنا بحب برضو الدراسة والموقف يعني أيوة أنت مش عارفة تعملي إيه يعني ايوه و- ويعني بصراحه انا في المدرسه يعني الموقف عندي ان انا مثلا آه، اللي هو يعني مثلا طبعا ما بيرضوش يلبسوني لازم نقاب آه، لونه لونه فاتح لازم آه، لازم ابيض آه، لازم آم، يعني طبعا ما ينفعش حاجه يعني ما يعني مثلا آه، طبعا المدرسين اصلا ما بيقدرش ما بيرضوش يشرحوا لي نعم آه، آه، يخش يقول لي هو النقاب مش ممنوع في المدرسه آه، ي- يعني يضطهدوني من كل ناحية ي- يعني حتى في تصحيح أوراق الامتحانات آه، ممكن مثلا يعدي لغيري حاجة بس ما يعديليش أنا و- ويعني ع- يعني اللي هو كأني بسرق في- في المدرسة بي يعني عر- يعني حضرتك لو في واحدة مثلا لابسة لابسة بنطلون يعني ضيق جدا ومش من لبس المدرسة نعم.
يدخلوها المدرسة وأنا وأنا داخلة المدرسة كأني بسرق وكلهم واقفين حواليا يعني ك- مش عايزين يدخلوني المدرسة ويقعدوا يقولوا لي انت صغيره و- يعني حتى اصحابي يقعدوا يقولوا لي انت مثلا آه، ما ت- يعني انت ليه ع- يعني ليه بتحبي تحسسي الناس انك احسن منهم آه، ليه مش ليه مش بتحبي تقعدي معانا ليه مش عايزه عايزيني اقعد معاهم واسمع عايزيني اقعد معاهم واسمع اغاني اما اقول لهم معلش اصل انا مش هقدر اصل انا مش مش عايزه اسمع حاجه مش ما بتكلمش في الدين خالص يقعدوا يقولوا لي لا انت متشدده وانت انت كده أنا بصراحه مش مش عارفه اعمل عادي.
ايه يعني هقول لك إن شاء الله جزاك الله خير يا آية جزاكم الله خير حاجة سامية السلام عليكم ورحمة ايوه الله السلام عليكم ورحمه الله ازيك يا شيخ هاني الحمد لله بخير عامل ايه حضرتك الحمد لله جزاك بخير.
الله كل خير عنا الله يحفظك ربنا يكرمك ويثبتك ويحفظك يا رب جزاك الله خير انا بطلب من حضرتك الدعاء الجميل ان ربنا يثبت اولادي ويحفظهم من كل شر وكل سوء يا رب.
دي حاجه تاني حاجه حضرتك عمرك سمعت ان في واحده منتقبه اتزوجت عرفي لا.
ما افتكرش اكيد بتخاف على دينها بتخاف على اسلامها اكيد ما دام هي متمثله ب- بسيادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اكيد عمرها ما هتعمل اي حاجه غلط ابدا اما النهارده زمن بقى زمن الفتن زمن الظلم
نعم الاتصال قطع والله يمكن عاودينا تاني حضرتك تكلمينا ان شاء الله واضح ال- رسائل الناس وحيرة الناس وانا محتاج ان انا لا شك ان احط النقط على الحروف للمشاكل دي كلها انا مش بايد باي حال من الاحوال ان احنا ننعزل عن المجتمع وان احنا نبقى بعاد عنه وان احنا نبقى نهجر المجتمع باي حال من الاحوال لا اؤيد هذا ابدا ولا انصح بهذا ابدا لا بالعكس احنا مش عايزين ده يبقى حاصل احنا عايزين الناس تبقى على قلب رجل واحد كفايه التناحر والتشاحن والمشاكل اللي دبت في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا محتاجين احنا داخل بلدنا وفي بلاد المسلمين بشكل عام ان احنا نبقى على آه، طريق واحد ابقى متفهمك وانت متفهمني حتى انا متقبلك وانت متقبلني مفيش مشكله خالص لكن لا تقهرني ولا انه المتسلط هو اللي يمارس ضغوطه على الاخر الاقوى احنا مش في غابه المساله عمرها ما هتبقى كده لكن اللي يبقى روح المحبه والتسامح وروح ادب الاختلاف موجوده بينا اللي بيقول بان النقاب مستحب وانه مش فرض مفيش اي مشكله واللي بيقول انه فرض وانه كذا وانه ك- انا بحترم رايه مفيش مشكله هنا طالما المساله فيها خلاف سائغ وطالما المساله عند اهل العلم كذلك لكن لا يمارس هذا الامر هو ده اللي احنا محتاجينه محتاجين ادب الخلاف انه يكون حاصل بين الناس ليس اكثر من ذلك هو ده اللي يحافظ على بلدنا هو ده اللي يحافظ على مجتمعنا هو ده اللي يخلي الامور تمشي بهدوء وبسكينه ما يبقاش فيه انفعالات وما يبقاش فيه احنا مش محتاجين هذه الامور كلها في الاوضاع الحالكه اللي احنا متعايشين فيها انا ما بنصحش بالكلام ده بس في نفس الوقت الواحد محطوط في آه، حيره شديده مع الناس في نفس الامر طب انا هعمل ايه يعني ماذا تصنع هؤلاء نبتدي نقول لهم الحلول العملية تبتدي ارفعي قضية وخدي حقك عن طريق القضاء وده حق مكفول ليكي وخدي بالأساليب السلمية اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاحها بالنسبة لنا علشان تاخدي بعض الحق انه على الأقل يرد هكذا هو ده اللي انا اقدر اقوله كحل عملي لكن في نفس الوقت انا مش هقدر اقول لها اخلعي نقابك باي حال من الاحوال ان انا اضغط عليها واقول لها اخلعي نقابك وامشي مع ال- ال- التيار مطرح ما هو ماشي طب واللي هي بتقول انا لو خلعت نقابي ده انا هاصاب بمشاكل نفسيه غير طبيعيه وده حق ولو احنا اتصلنا او حد من اهل الصحه النفسيه او الطب النفسي يقولوا لنا على الكلام ده لما بنت تبقى حاسه ان هي دلوقتي يمارس عليها ضغط معين وظلم معين وتخلع نقابها وتتنازل او يعني في اقل الامور تترخص حتى ويحصل كده البنت دي هتبقى عامله ازاي وهي شايفه ان المجتمع ضدها وهي شايفه انها انه ما- الاخر ما بيحترمهاش ليه يبقى عندي آه، اتربى على شعور العداوه ليه اربى على شعور البغضاء ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول دب فيكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين البغضاء نبقى متبغضين نبقى دايما شايفين ان الاخر يبقى كارهني مش عايزني بيضغط عليا عايز يحرمني من اقل حقوقي ليه ليه ليه ليه ده كله انا بتفكر في المساله مش في حل سريع دلوقتي خلع نقابك ونعدي الموجه وبعدين واللي بعده عشان كده المسألة محتاجة نوع من الوعي من الجميع والرسالة توجه للجميع حتى نخرج من هذا المأزق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارة الأخت سارة اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه معلش بس كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب معلش هو خارج شوية عن الموضوع الحلقة نعم بس أنا بطلب من طلب طلب من حضرتك رجاء خاص يعني نعم إن صوت حضرتك آه، حلو جدا جدا في تلاوة القرآن الكريم حقيقي بيخشع القلب منه اللهم آه، فمعلش ممكن أطلب من حضرتك إنك آه، يعني كم آية من القرآن بس تقراه لنا كل آه، حاضر كل آه، حلقة اللهم استعان يا سيدي.
معلش يعني يا ريت لا، طلب الله- خاص حاضر اللهم استعان شكرا اللهم استعان ويا جزاك ريت الله تدعي لي بالنقاب أنا حاضر.
حقيقي نفسي جدا جدا أنتقد يا ربنا يمن عليك ان شاء الله اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقك آه، حليه امهات المؤمنين وان يرزقك ان شاء الله شعار العفيفات والمتسترات في كل زمان انا بقول يا جماعه احنا محتاجين يبقى عندنا وعي في هذه الموقف الصعب نتصرف ازاي قلت اول حاجه بوجهها للاخوات هقول لكم على نقاط سريعه قوي تتثبتوا من خلالها قلنا نتثبت بالاحتساب نتثبت بان احنا نكون في الاوقات دي اوقات الفتن نرجع الى كتاب الله عز وجل يبقى ناخذ منه رصيد الايمان ده اللي يثبت الواحد منا نفس الكلام قلنا بدوام الذكر دوام الذكر علشان خاطر الذكر بيثبت ربنا سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إن الواحد ي... ي... هذه المثبتات يتواصى بها علشان يترسخ قدمه في الطريق الاختصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، وانا النهارده متصل بإذن الله عشان اقول لحضرتك حال المنتقدات في الكليه فعلا ال- البنات هناك مذبذبه جدا مش لاقيه حد يثبتها ومش لاقيه كلام بيتسمع ومش لاقيه اي حاجه وفكره الكمامه دي منتشره جدا هما مش ما يعلموش ان ده فعلا فعلا ذل للنقاب ان هما كده بي- بي- بيتهاونوا بالنقاب باي حال من الاحوال نعم.
وفي بنات هترفع من غير نقاب وقالوا لي ده قرار نهائي وبتكلم مع واحده قالت لي قالت لي بالنص ان اصل اللي مش هترفع دي هتتاخد بقول لها يعني ايه هتتاخد قالت لي هي هتتاخد فجت واحده تانية بتقول لي انت بتحرضيها طب انا بحرضها على ايه انا بتكلم معاها عادي جدا فهم يعني فاكرين ان هم كده يا يرفعوا النقاب يا يمتحنوا هم ما- ما- بيحط يعني حاطيننا في مقارنه فعلا غلط خالص نعم ويعني بس وانا عايزه اقول للاخوات يعني ان فعلا فعلا يكفينا حديث الحديث اللي بيقول فيه او المولى عز وجل للمنتقدات وعزتي لانصرنها للمظلوم يعني وعزتي لانصرنها ولو بعد حين ربنا هينصرنا هينصرنا وبعدين يكفي ان دي جايه بتقول لنا يعني فتنه واضحه في غيرنا بيفتن وهو لا يعلم انها فتنه لكن دي فتنه واضحه نعم فيكفينا ان احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا انها فتنه وما نقعش فيها نعم فمش هنيجي نقارن نقابنا وعزتنا وشرفنا وحيائنا بامتحانات في الاخر مش هتعمل لنا حاجه نعم بس وكمان زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب نحن قوم اعزاء الله بالاسلام احنا المنتقدات ربنا اعزنا بالاسلام واعزنا بالنقاب كمان فاذا اردنا عزه بغير بغير نقابنا وبغير اسلامنا ربنا هيذلنا بالنقاب اللي اعزنا بيه ففعلا يعني المفروض كل الاخوات تثبت وبلاش تتنازل عن نقابها لان هو ده هو ده اللي فاضل لنا من اي حاجه الدنيا دي هتخلص هتخلص نعم بس جزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا ناخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنا واثبتي أختاه وكنا بنقول وسائل الثبات والرسالة اللي نوجهها لجميع الأخوات في هذه المحن وهذه الفتن لنا رب رب هو الذي يدفع عنا لنا إله هو المطلع على أحوالنا وهو الذي لن يضيعنا لنا رب نستعصم به في حال الفتن ليس لها من دون الله كاشفة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نستعصم في أوقات الفتن دي لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا ليسمع أنيننا ليسمع نجوانا ليسمع صراخنا في الخلوات ونحن نناجيه أنا قلت إن الحل في الدعاء في البكاء في الرجاء لأنه المعاني دي هي المعاني اللي نتوصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا قلنا نستعصم بالاحتساب نستعصم بالذكر بالقرآن نستعصم بأن احنا نذكر أحوال ونتذكر أحوال من قبلنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقف زي موقف الطائف وهو يلقى ما يلقى من العذاب ويلقى ما يلقى من ظلم الناس ويرمى حتى تدمى عقبه صلى الله عليه وسلم لكن قلب النبي الراضي يقول يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ تفضلي.
أنا بس يعني ليا يعني الواحد بيتعجب من اللي من اللي احنا فيه دلوقتي ان ح- ان حتى احنا بنتهاجم من اساتذه الفقه نفسهم يعني اساتذه الجامعه اللي في الازهر واللي ودكتورات وعلى
نعم.
درجه من العلم وعلى درجه من الوعي و- والاقي تقول لي انتوا عايزين تعملوا قبيله لنفسكم او تعملوا تبقوا احسن من الناس احنا دي دعوه يعني هل هل هي هل هي لا تعلم ان دي دعوه ان الست في زيها ده دعوه دعوه لله بدون ما اقول بيت نقاب بدون ما اقول اعملي حاجه يعني حتى الهجوم إيه، إيه، م- من داخلنا احنا نفسنا هل هذا يرضي الله ورسوله هل هذا كلام يرضي الله ورسوله انا نفسي اسالها انت مقتنعه بكلام الله من اللي انت بتقوليه ده
نعم جزاك يعني الله خير يعني يا ريت تكون سامعاني وتتقي الله لان في يوم هنسال فيه وهتسال فيه عن الكلام اللي بتقوله ان هي استضافت مجموعه من البنات في برنامج بنات صغيرين البنات هم اللي بيقنعوها الست الكبيره عماله تهاجمهم وتقول انتوا بناتي انا خايفه عليكم لكن لسان حالها ما بيقولش كده
جزاك الله خيرا رسالتك واضحة جزاك الله خيرا عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كنت عايز أسأل حضرتك حاجة بس نعم.
دلوقتي لو فعلا موضوع ال- الامتحانات خلاص ما في يعني هم كده كده مش هيخلونا نمتحن بال بالنقاب ايه مشكلة ال- الكمامة لو انا هبقى مغطية حواجبي وفي نفس الوقت رافعة النقاب بحيث برضه مفيش اي حاجة مني هتكون باينة هو ده تفريط يعني نعم نعم بس
جزاك الله خيرا طيب نتكلم بس المسألة أنا عارف إن القضية يمكن هتاخد معانا وقت أطول من كده ويمكن مدة الحلقة مش هتستوعب كل الأفكار اللي ممكن نواجه بيها المشكلة لكن إحنا كنا عايزين من خلال الحلقة نفسها نوجه رسائل للجميع رسائل للتثبيت رسائل عملية آه، نشوف آه، الحلول الفقهية حتى في هذه المسألة بشكل سريع أوي فأنا هقول لكم رسالتي في نقاط سريعة أول حاجة قلنا الرسالة الإيمانية واتكلمنا فيها سواء بالاحتساب سواء بالدعاء سواء بالبكاء سواء بالرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى سواء باليقين اللي لازم يبث في قلوب جميع المؤمنات احنا هو ده اللي احنا عايشين عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه يخبر أن الرجل حينما يوضع في قبره يسأل ويكون آه، من شأنه أن يكون رجل صالح رجل مؤمن فيجلس في قبره غير شغف ولا مشغوف غير فزع ولا مشغوف فيسأل في قبره على أي شيء كنت أنت كنت بتعمل إيه في حياتك يقول في الإسلام كنت كنت ماشي زي ما ديني كان بيقول لي فيقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله آمنا به وصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيق... فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيقال له بعد أن يفرج له فرجة من قبل الجنة ويشوف مقعده في الجنة ويشوف فرجة من قبل النار يعرف ما صرفه الله عنه يقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويسأله أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا نحن نحتاج في هذا إلى أن نتخلق بخلق الإسلام بالمعاني الإيمانية من الصبر والاحتساب فما أعطي أحد عطاء مثل ما يعطى في الصبر الصبر ضياء الصبر نصف الإيمان واعلمي أختاه أن النصر مع الصبر أن النصر مع الصبر المعاني دي أنا لما بذكرها للأخوات ألاقيها بتفكر على طول يا شيخ قول لي حكم الكمامة يا شيخ قول لي أدخل ولا ما أدخلش يا أختي الأول لازم المعنى ده يبقى في قلبك أنت ليه مش فاهمة أن أنت بتتعاملي مع رب مش بتتعاملي مع الناس انت ليه مش فاهمة ان ربنا اللي هيدفع عنك مش حد تاني ان ربنا سبحانه وتعالى القادر على ان يسلط عليك اذى هؤلاء والقادر على انه يدفع عنك هو سبحانه وتعالى قادر على ان يلين قلب والدك وقلب والدتك وقلب المجتمع اللي حولك قادر سبحانه وتعالى انا ما- مش بتجنى عليكي ولا انا بضغط عليكي لكن عايزك تفهمي كويس ماذا يريد منك الله تبارك وتعالى ناخد المستشار نزار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله عايزين نستوضح من حضرتك عن الأمور القانونية في هذه القضية نعم حضرتك أنا برحب برحب حضرتك بالسادة المشاهدين وبس أنا مش مش مستشار أنا حضرتك المحامي حضرتك المحامي نعم آه محامي آه.
اتفضل آه هو في الحقيقة طبعا آه هذه الحملة ليست بجديدة آه هي لها يعني زي ما تقول كل كل فترة كده آه ما- زي ما تحصل موجات كده يطلعوا بهذه القرارات آه وكان دائما القضاء بيتصدى آه لهذه القرارات باعتبارها قرارات آه، آه، مخالفة.
فيها فيها فيها في بخلاف انها مخالفه للشريعه الاسلاميه التي آه، نظرت لموضوع النقاب على انه آه، ايا كان الخلاف فيه يعني بين الوجوب والندب والاباحه نعم.
آه، ومن ثم فلا يجوز منعه بما انه مباح في الشريعه الاسلاميه كان ده مذهب القضاء دائما ينتصر للحقوق والحريات تمام والهجمة الأخيرة آه، وهي يعني قد اشتدت بعض الشيء وهذا آه، آه، كما أعتقد اشتدادها جاء من انزعاج آه، آه، البعض أو كثير من من من قائم هو على هذه الأمور انزعاجه من صعود النقاب آه، ال- بفضل الله والذي يعبر عن التحول الاجتماعي والسلوكي من نمط آه، آه، فيه آه، عدم تمسك بأحكام الإسلام إلى إلى نمط آخر فيه آه، الاستقامة وفيه التقرب إلى الله أدعجهم هذا الصعود للنقاب و... ولعل الشاعر الذي يقول آه، إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان كل حسود فأعتقد أن كل هذه الحملة بإذن الله يعني بعد- بعد- بعد هدوء الزوبعة سوف يكون من نتائجها مزيدا من انتشار النقاب ومزيدا من من من, من تمسك الناس به وهذا نتيجة تسليط الضوء والإعلام والاهتمام على هذه القضية التي استشعر الكثير من المتابعين أنها فيها نوع من الاضطهاد والظلم آه، وعدم المساواة بين الناس جميعا فيما في حقوقهم في اختيار ملابسهم نعم آه، ال- الحملة هذه الحملة الأخيرة آه، آه، ت- ت- تنوعت وتداخلت وتدخل فيها بعض الرموز من المؤسسات الرسمية الدينية آه، ثم تدخل فيها آه، بعض الجهات الأخرى كالجامعات ووزير التعليم العالي وغيره آه، و- و- و- وهم آه، يعني آه، آه، أعلنوا آه، إصرارهم وتصميمهم حتى على الخروج على القانون يعني حتى آه، البعض اتصل بي من الفتيات المنتخبات حفظهن الله آه، يقول لي انه ط- حتى لو خدت حكم بيقولوا لهم كده في الجامعه حتى لو خدت حكم طبعا هم بيقولوا كده عشان يوهنوا عزائمهم مع عزائمهن نعم آه، حتى لو خدت حكم احنا مش هننفذه بشوفوا مين هينفذه لكم فطبعا انا بقول لهم يا جماعه انتوا هذا الكلام لا تقيموا له اي اعتبار ونحن كرجال قانون معكم ووراءكم وباذن الله بس يعني المسألة عايزه شويه صبر ممكن تاخد شويه وقت مم.
لكن ستنتهي الزوبعه باذن الله لصالح آه، آه، النقاب ولصالح الحريه ولصالح حق البنات في التمسك ب- ب- ب- بهذا آه، الملبس الذي آه، اخترناه آه، طاعه لله حضرتك تنصح آه، كل اخت انها انها تقدم بقضيه اللي اي اخت يمارس عليها هذا المنع انها ت- تقدم آه، تقدم بقضيه للقضاء للفصل في هذا الامر بحيث انه ما يبقاش قضيه واحده ولا اكثر من ذلك حضرتك تنصح بايه؟
آه، هقول لحضرتك حاجة هو طبعا آه، آه، بس في إضافة بسيطة إنه نحن لدينا حكم من أكبر محكمة آه، في مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا إدارة توحيد المبادئ تشكيلها من 11 مستشار من أكبر مستشاري مجلس الدولة وأصدروا حكم ضد الجامعة الأمريكية أسسوا فيه مبدأ قضائيا توح- سيتوحد عليه قضاء مجلس الدولة وهو آه، آه، آه، ال- ال- أن النقاب من الحرية الشخصية ولا يجوز المساس به بالنسبة لنصيحتي لل- لل- لكل من تتعرض لهذا يعني آه، هي هي تعرضت لهذا آه، لأنها اختارت أن تطيع الله عز وجل نعم آه، فهذا هو من الابتلاء وأنا أنصح كل واحدة أن هي آه، لابد أن تتمسك بحقها آه، القانوني و- و- و- و- وتباشر آه، آه، مخاصمتها لهذا القرار آه، لأنه آه، هذه المخاصمة للقرار ستعود عليها بالنفع لأنه ربما البعض يستنى يقول إيه طب إحنا هنستنى لما واحدة تانية مثلا نشوف هتعمل إيه قد يحتج علينا بأن الحكم حجة على طرفي الخصومة فما تستفدش هي فدي مشكلة اه ف- فاحنا آه، يعني نريد ان نبني قرارنا على اليقين لا على الظن فاليقين ان كل من لديها حكم باذن الله وان وان استغرق الامر بعض الوقت باذن الله سيكون موقفها آه، قوي و- و- و- وستحارب من اجل تنفيذ هذا الحكم وسننفذه باذن الله لكن اللي معهاش حكم اللي انتظرت دي وكذا دي بقى في الظن يعني يا ترى تستفيد ما تستفيدش يكون موقفها ايه ولهذا ما فيش حد ينتظر يعني هو معلش انا واخد كل الاخوات دول لان بصراحه في ناس كتير منه منهم يعني تاخروا في اتخاذ هذا القرار يعني بيجي لي حتى الان ناس عشان رفع القضايا يا جماعه انتوا متاخرين خالص عندكم مواعيد امتحانات وحاجات زي كده فالمفروض يعني قراءة الواقع قراءة جيدة تنبؤ به تنبؤ جيد ومن ثم اتخاذ القرار السليم هو المواجهة آه، حضرتك- لهذا القرار واختصام عمل المحكمة يعني حضرتك تقول ان توحيد الكلمة ان الكل يبقى على قلب واحد بحيث انه يصد قرار للكافة علشان ما يبقاش في نوع من التذبذب ما بين الممتنع عن هذا وغيرها حضرتك تنصح بذلك أنا أنصح بهذا لأن هذا فيه نوع من التوحد لمبدأ واحد نوع من التعبير عن رفض الظلم نوع من التعبير عن رفض هذا القرار آه، نوع من التعبير عن التمسك بالحقوق والدفاع عنها والإصرار عليها جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا آه، زي ما قلت كده انا كنت عارف كويس ان الحلقه هتحتاج اننا يعني نتكلم ويمكن آه، سمعنا النهارده نبض الناس وسمعنا آه، اكتر من وجهه نظر وسمعنا كلام الناس بتقول ايه والوجهه القانونيه في الموضوع وبعض المتلبسين بالمساله اعضاء هيئه التدريس وغيرهم ال- الرساله بتقول اثبتي اثبتي ثبات الجبال في مثل هذه العواصف الشديدة اثبتي واستمسكي واعتصمي بالله لا تتنازلي لا تتنازلي كونوا جميعا على قلب واحد لنستدفع الظلم علشان ما يبقاش فينا اللي إيه، متزعزع وم- وممكن يكون بالعكس ده اكتر واحد يلقى عسا- حسابه حسابه وعقابه من الله عز وجل لانه في وقت انه نصرة المظلومين دول انت يا اختاه انت انت اللي ممكن تتذبذبي في هذا القرار ممكن تبقي للاسف الشديد ممكن تبقي سبب من اسباب انه هذا القرار يعمم فعشان كده بقول لك لا تتنازلي انا ما بنصحش بقضيه الكمامه انا ما بنصحش الاخوات اللي بيقولوا بالكلام ده خالص انا بقول لا اثبتوا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو النصير سبحانه وتعالى اسال الله تبارك وتعالى ان يجمع الشمل وان يستدفع عنا البلاء وان يستنزل علينا بالرحمه انه ولي ذلك والقادر عليه تذكروا أن الله هو الولي النصير سبحانه وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم